بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد نسوق دورة من الأخبار تتعلق بالفتن من جهة ومن جهة أخرى هي من جملة دلاء نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة معجزاته من هذه الأخبار تبع الزبير هذه الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يقول الزبير لقد تلوت هذه الآية زمنا وما أراني من أهلها فأصبحنا من أهلها هذا الإسناد فيه ضعف ولكن جاء وروي من وجه آخر ومن المعلوم أن الزبير رضوان الله عليه قتل بوادي السباع إثر مرجعه من قتال يوم الجهل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قرأوا الآيات رضوان الله عليهم أجمعين كما يقول الزبير وما أراني أو ما يعلم أنه من أهل هذه الآية أنه من أهل هذه الآية حتى أنه وقف يوم الجمل رضوان الله عليه وقال ما رأيت شيخا أضيع مني وما وقفت موقفا إلا وأنا أعرف موضع قدمي إلى هذا الموقف تقول سبحان الله والله لابد أن تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وإلا وهذا لما يحدث مع الله هذا هذا الوقت مستمع مع أنسانه قلة علم وقلة تقوى ونحو ذلك وبالتالي والله يوصل من حال والإنسان لا يدري إيه موقف اللي هو بيقف ويا ترى هذا الموقف في في ميزان الحسنات أو في ميزان السيئات والأوزار هذا الموقف يرضي الله تبارك وتعالى عنه أن يسقطه هذا مستوعب معنا أما أن يكون حضارات على مثل هذا النحو فإذا كان الزبير هو حوالي النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت شيخا أضيع منه وأنه تجد الشاب الصغير الحدث المراهق يريد أن يخيم الدنيا كل واحد كان عنده من المواسيم عنده من المقاييس اللي يتعامل في الدنيا والإسلام ده مرض ده مصيبة لدى المسألة لدى المسألة أول رأي في كل مسألة والأفراد كما ذكرنا اصطفاء واشتفاء هذا هو قولهم رضوان الله عليهم أجمعين ويقول لقد تلوت هذه الآية زمنا ومراني من أهلها فأصبحنا من أهلها فأصبحنا من أهلها ورد عن سعيد بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة وعظم أمرها فقلنا يا رسول الله لئن أدرك أدركتنا هذه لتهلكنا فقال كلا إن بحسبكم القتل قال سعيد فرأيت إخواني قتلوا بحسبكم القتل أن يكفي القتل الذي سيحدث فيكم وسيستشري فيكم يقول سعيد وسعيد بن سيد ده أحد العشرة المبشرة بالجنة والآخر انظر زوج فاطمة بن الخطاب زوج وأبوه زيد بن عمرو بن نفيل أحد الأربعة الذين تحدثوا في الجاهلية كانوا على ملة إبراهيم كانوا على ملة إبراهيم يعني بعضها من بعض وسعيد بن زيد ده مجاب الدعوة مجاب الدعوة من هو هو من هو يعني كان الزبير أحد العشر مبشرة بالجنة وهو حوالين النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ناس كل الشأن كل القيمة كل القيمة سعيد بن زيد يقول لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة وعظم أمرها يا رسول الله لئن أدركنا هذه لتهلكنا فقال كلا إن بحسبكم القتل القتل الذي سيحدث فيكم يكون سعيد فرأيت إخواني قتلوا فرأيت إخواني قتلوا لما أقبلت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها في مسيرها إلى موقعة الجمل بلغت آه، مياه آه، بني عامر ليلا فنبحت الكلاب فقالت أي ماء هذا قالوا ماء الحوأب فقالت ما أظنني إلى الراجعة فقال بعض من كان معه بل آه، تعتمين فذلك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم كيف بإحدى كن تنبح علي كلاب الحوثة كيف بإحدى كن هذا الحديث روى أحمد وأبو نعيم وإسناد أحمد على شرط الشيخين كيف بإحدى كن تنبح علي كلاب الحوثة أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها ما خرجت يومئذ إلا لكي يصلح الله تبارك وتعالى بها رجاء ذلك كما يراها المسلمون زوجة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها تعتبر النفوس وانظر نوايا تقول نوايا قمة الزينة قمة الخير مش نوايا مغشوشة نوايا حتى مسمومة الإنسان لا يحسن قولا ولا فعلا لا أبدا أبدا وخرجت لما خرجت رضوان الله علي وانظر كانوا رجعين كانوا رجعين وإذا كان الواحد يصل على الباطل وعلى الخطأ ومسلم ده مسلم بداية من له إصرار ولا خسنا عنده قوة شخصية ولا هو مزبزب هو انا كنت ايه وتسمع عبارات غاية في الغرابة و- وثبات على الباطل وثبات لم يكن هذا شأن الأفاضل رضوان الله عليهم أجمعين فأم المؤمنين عائشة لما بلغت مياه بني عامر آه، ليلى نبحت عليها الكتاب نبحت عليها الكتاب فتذكرت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم كيف بإحداكن أنبح علي كلاب الحلبة و- و- والكلاب ما نبحت على أم المؤمنين إلا وهي عند ماء الحلبة إلا وعند وهي فيها بقعة يقال لها ماء الحوأب فلمحتها الكلاب فقالت ما أظنني إلا راجعة استمسك بها الناس يا أم المؤمنين بل تتقدمين يراك الناس يصلح الله ذات بينهم انظر الخبر ده يحدث بعد ذلك يحدث يحدث بعد ذلك يعني مرت يعني لو كنت لك سنوات زواج يعني قرابة ال- الايه العشرين سنة مثلا على خبر النبي صلى الله عليه وسلم انظر بعد ما ذكر هتشوف يا ماء الحوأم وتتذكر خبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف بإحدى كن تنبح علي كلاب الحوأم وتميت اللي هتنبح عليها كلاب الحوأم أم المؤمنين صفية ولا أم المؤمنين مثلا زينب بنت جحش ولا أم المؤمنين مفيش حد يعرف لحد ما يقع الخبر يقع الخبر انظر الإنسان يعرف الخبر ده هينطبق على مين من الناس أبو بكر يقول نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ أن فارس ملكوا عليه من امرأة كسرى فقال لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة حديث رواه البخاري رواه البخاري ايه الكلمة دي اللي- اللي ابو بكر هينتفع بيه ازاي هينتفع سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة ده الخبر ده بشأن امرأة كسرى لدى أبو بكر أبو بكر حي- أبو بكر خلف أبو بكر هيطبق الحديث ده الحديث ده والنص ده هيطبقه على أم المؤمنين لما خرجت وقادت الناس أبو بكر هيتذكر الحديث انظر لن يفلح قوم ولا امرأة تقول ازاي وايش الى اخره ام المؤمنين عائشة امرأة كسرى انظر ايش علاقة ده بده أولا نلحق الله ومبكرة إن, إن أي امرأة الحديث ما فيهوش امرأة صالحة وامرأة طالحة امرأة مسلمة وامرأة كافرة لا أبدا ده خلق بديع حتى على بعد حرية المرأة والمرأة تبقى قاضية والمرأة تبقى حاكمة والمرأة كذا وغيبولة لا فهم دين ولا فهم دنيا وإلا فأم المؤمنين هي من هي فأم المؤمنين عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على سائر الطعام كفضل عائشة على سائر النساء كفضل خليل على سائر الطعام هي فقيهة النساء من الرجال ممن أكثرنا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيها الصحبة انظر واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة معرفة بسنن غضب على بقية الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا بيسوي كذا مين اللي هيعرف هذه المسائل؟ هم المؤمنين بحكم ملاصقتها للنبي صلى الله عليه وسلم بحكم قربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اللي هتنقل هذه الأمر وذرية بعضها من بعض هي الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات ده هي ناشئة دي ده ناشئة دي لم يحظى بها أحد والقرب ده قرب ونشأة وأبوها ثاني اثنين اللي هم في الغار اللي يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معك أنت عايز إيه بعد كده؟ فرض مكانك ورغم ذلك أبو بكر يقول كلمة سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعني الله بها اللي هي إيه؟ لن يفلح قوم ولا بأمرهم امرأة لما بعث عليه عمار والحسن للكوفة يستنفر أهل الكوفة خطب عمار فقال إني لا أعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة أي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها تقول فتنة فتنة هو عمار بن ياسر كان مع علي ابن أبي طالب الناس افترقت الناس وكانوا أهل الاجتهاد رضوان الله عليهم أجمعين فلما افترقوا بقيت الشبهة فتنة كبيرة أم المؤمنين عائشة مخالفة علي بن أبي طالب الله الناس هتتبع من والصعوبة في أن أم المؤمنين عائشة لما ظهرت وكأنها ترأست القوم أو ظهر المشهد لأن أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها هي اللي تتقدم هي اللي بتقود الطرف الآخر الطرف الآخر فعمار بن ياسر رضوان الله عليه لما بعد يستنفر لما بعد يستنفر الخلق ماذا يقول؟ لابد من تفنيد الشبهة لابد من الرد على المسألة دي ما هو أعظم الشبهات يومئذ وجود أم المؤمنين فماذا يقول عمار يقول إني لا أعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة وهذا المعنى ما ينساه الناس تقول كم شمولية نظرة حالة نورانية الواحد منا بيغرق في شبر الماء الأحسن المسألة وأنت تجد يغرق هناك وأنت تدعوانا حالة دعوانا أنت واخد بالك تمسك المسألة وتغفل قدامها عشرات المسائل يتشبث الإنسان بواحد لو عايز يبطل كل المسائل اللي هي حتى حقه في نفس القضية مش كده مش كده مش يريد نظرة مفيش سعة فوق مفيش تقوى لله تبارك وتعالى تزعلني أقول والله أنت أصبت صحيح إحنا في الخصومة إحنا مختلفين بس أنت أصبت في كذا وكذا وكذا وأنا في المقابل أخطأت في كذا وكذا تنال عملة للعلي دي ما تقدرش عن دين الأرض ما تقدرش تجدش إلا شغل مراهقين صغار يصاب بنفسه وكأنه ملاك ويخطئ الطرف الآخر وكأنه شيطان وعايز يعدل لك أعمل كذا لا ده هو ده ده مخطئ في كذا وكذا وكذا طب أمسك من نفسك مش ممكن مش ممكن صعبة عمار بن ياسر يقول إني لا أعلم أنها زوجته صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة لكن الله تلاكم لتتبعوه أو إياها أو يقول الحديث أيضا رواه البخاري انتوا حتتابعوا ربكم ولا حتتابعوا ام المؤمنين عائشه هذا كله وقع في ايام الجمل وندمت ام المؤمنين عائشه رضوان الله عليها على ما كان منها من الخروج وكذلك الزبير ابن العوام انظر يتذكر وهو واقف في المعركة إن قتاله في هذا الموطن ليس بصواب فرجع عن ذلك فيرجع عن ذلك ربما مرجعين أوائيين منيبين محسنين مخبتين رضوان الله عليهم أجمعين ثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من المسلمين دعواهما واحدة هاتان الفئتان هما أصحاب الجمل وأصحاب صفية العلماء يعني لما استطرقوا الأحداث قالوا الحديث ده ينطبق على أصحاب الجمل وأصحاب صفية الكل على الإسلام والكل على الدين ولكن اختلفوا في مسائل وكان ترك القتال أولى من فعله وهذا هو مذهب جمهور الصحابة وكان علي بن أبي طالب أولى بالحق ممن خالفه والكل اجتهد البعض أصاب والبعض أخطأ والمجتهد أو الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ولكن كثرة القتال أولى أولى وهذا قول جمهور الصحابة ونحن بدورنا نمسك عما حدث وشجر بين هؤلاء الأفاضل ونقول هم خيار أولياء الله المتقين ولكن ما يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق ولما تحقق والمرارة قتال أو قتال هيحدث فتنة ولكن من الجهة الأخرى لا تنسى أن هذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنسى أن هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وأنا كما ذكرت لك من قبل المسائل كل المسائل حتى بما فيها من مرار الواقع الواقع مرق ولكن لا تنقطع لا تنقطع الواقع المر ده يحمل في طياته لذة ونشوة من جهة أخرى من جهة أخرى تزدادي إيمانا على إيمانك ويقينا على يقينك شو المرارة تتحرك تتأذى ولكن تعود وتقول هذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هذا دين متين دين كله رسوخ كله رسوخ بيبعث على الإيمان وعلى اليقين بيبعث على الإيمان وعلى اليقين هذا فانت انت شفت مرارة ولا غير مرارة وانت اكتشفت أو شيء أتى على خلاف النص ده النبي صلى الله عليه وسلم ذاكره وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة دعواهم مش دي مسلمة وكافرة لا دعواهما واحدة دعواهما واحدة في حديث عن سعيد الخدري قال حدثني ما هو خير مني يعني أنا قتادة كلهم تواضع رضوان الله عليهم اجمعين حدث ما هو خير من يقصد ذلك ابا قتاده يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئه الباغيه الحديث رواه مسلم الحديث رواه مسلم لا بيقول لعمار ما تنساش يعني كل النصوص عايزه تامل عايزه تاسس عايزه عمار تقتلك الفئة الباغية يقول ذلك عمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية وعمار بن ياسر هيقتل مش هيموت على سريره مش واخد بالك وكان ممكن يموت على سريره يوم زي سائر القتل ما هيموت ولما يموت على سريره تقول النص ده خلاص لا ده النص ده حدث خلافه لا مفيش كلمة في الشريعة يحدث خلاف انت اللي هتطبق نفسك هتطبق الدنيا معاك يوم ما تخالف شرع الله فعمال لما يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم هيقتل يبقى هيقتل مش هيموت على سريره بقول لك مش هيموت على سريره ودي اللي هيقتله هتقتله الفئة البابية في رواية وقاتله في النار قال عمار يوم صفير اقتوني بشربة لبن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آخر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن تقول سبحان الله ده ده ده مش مش ده تفاصيل تفاصيل كثيرة والمصيبة عندنا ان احنا والله لا قرينا ولا تعلمنا ولا ولا فهمنا قرينا هنا في الزراعة وقرينا هنا في الهندسة وأمر الدين اللي هو ممكن والله هو الحياة هو الممات هو الحياة هو ما تعيش على بصيرة وتموت على بصيرة وتموت على بصيرة عمار بن ياسر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول آخذ شربة تشربها من الدنيا شربة لبن فطلب يوم سفين شربة لبن قال ائتوني بشربة لبن فشربها ثم تقدم فقتل ثم تقدم فقتل رضوان الله عليه والحديث رواه أحمد وروى البيهقي عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت الناس كان ابن سمية مع الحق ابن سمية اللي هو عمر بن ياسر وأم سمية وأبو ياسر وأم وأبو كلاهما قتل في بداية الدعوة في بداية الدعوة يقول إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق أحيانا قد ينتسب لأمه قد ينتسب لأمه عمره قد ينتسب لأمه ده ده, ده كان مثلا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة حيدرة من أسماء الأسد أنا الذي سمتني أم كان معاوية بن أبي سفيان إذا نوزع الفخر إذا نوزع الفخر يقول أنا ابن هند ما قلتش أنا ابن أبي سفيان هو أبو سيد القوم ما أنا أبو سفيان كان سيد القوم في الجاهلية كان سيد القوم حتى مش هينتسب واحد وليع في نظر الناس واحد مواش شريف لا ده هو سيد القوم ورغم ذلك معاوية إذا نوزع الفقر يقول أنا ابن هند أنا ابن هند فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف الناس كان ابن سمية أي عمار مع الحق ومعلوم إن عمار كان في جيش علي يوم صفير وكان علي بن أبي طالب أقرب إلى الحق هو خليفة المسلمين يومئذ خليفة المسلمين خالفه من خالفه صحيح كانوا على اجتهاد أهل فضل ولكن كفة الحق كانت أرجح مع علي ابن أبي طالب على من غالبه وقتله قتل عمار بن ياسر بعض الناس الذين انضروا تحت يعني إرادة معاوية من أهل الشام النبي صلى الله عليه وسلم من جملة هذه الأخبار إخبار عن الخراج وقتال وعلامته قبل أن يظهر قبل أن يظهروا روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو البويسرة والبويسرة ده كانت البداية كان بداية ظهور الخوارج هو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إليه علي بن أبي طالب بدعيبة من اليمن فقسمها بيتا أربعة فقال ذو القويسرة على إثر ذلك يقول يا رسول الله اعطيه القاتلين ما زالت الجلالة ما زالت تأتي الطفل الصغير يقول لك إيه عايز يعلمك هو ما اتعلمش لسه شيء وحتى لو عايز يتعلم الكبير بالجلالة ديت في أساليب يا سيد أساليب سلوك التلميذ مع الأستاذ قد يختلف ويختلف عن الأستاذ مع التلميذ بعض لا يحسن لا شرع ولا واضح في أسلوب الكبير ممكن يعنف الصغير والوالد يعنف ولده أما إن الولد هيعنف والده أو الصغير فعلم الكبير الإساءة تدل على الخير أو على المطلوب طريقة مهذبة طريقة مؤدبة الكبير ممكن يعنف ويقبل منه التعنيف عشان كبير الأمر مع الابن كبير يعنف أما الابن اللي هو يعنف والده تقول قلة أدب تقول قلة أدب في فرق أما البعض اللي عنده تنطع يقول لك لا كلنا زي بعض مفيش فرق أبدا والله كل بس أنت ده ده صغير وده كبير ده تلميذ وده أستاذ ده ولد وده والد ولكن مفيش فرق مفيش فرق الحاصل إن الرجل ده حياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له اعدل انت بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل لما النبي صلى الله عليه وسلم يعدل ثم مين اللي يعدل بعد مين اللي يعدل جلافة جلافة وينظر كما ذكرنا وسوء تعبير وسوء تعبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل ان لم اكن اعدل قد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه سيدني أضرب عنقه فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراخيهم يمرقون من الدين كمروق سهم من الرمية انظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعض الروايات يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام ويقتلون وبعض الروايات لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد هشتهي في العبادة ودي فتنة ثانية وتشوفوا أنت هتنبهر بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءته ده عبادة فاسدة عبادة فاسدة وهي الفتنة وهي الفتنة ودول هيتركوا أهل الإسلام هيتركوا أهل الأوثان ويقتلوا أهل الإسلام ويقتلوا أهل الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم حدد أوصاف الخوارج وحدد أيضا صفات الخوارج وبين أنهم سيخرجون على حين فرقة من الناس وكان الخلاف بين علي ومعاوية أشبه بدوي شديد ولد انفجارا ضخما خرج على جبهة من الخوارج يكفرون عليا ومعاوية معا يكفروا الطائفتين الله علي انتم بتكفروه امال مين اللي يبقى مسلم؟ احد عشر مبشرة بالجنة الخوارج ما كانش فيهم فقيه واحد فتكفيش العبادة ولذلك الأمة محتاجة علم فقه وبصيرة واحد عالم أطيب في الأمة حتى من ألف عابد من ألف عبادة كويسة مطلوبة صلوصي ولكن هتبقى نوادة رغم أنفه مش هيحسن لا يحسن لا حساب ولا حد ولا تليفون ولا يتراجع هناك ولا ايه الموقف يا ما عندوش فقه عنده عبادة عنده عبادة صوام قوام صوام هو ملك مفيش مفيش علم مفيش فقه مفيش بصيرة مفيش بصيرة مقام في الإنسان مقام فيه حتى وإن أنت على العلم والنبه والفتنة والزكاة وأنا وأنا طالما مفيش فقه في دين الله تنعلم البصيرة أو تضعف أو تضعف فيخرجون على حين فرقة من الناس يقول أبو سعيد أشهد أني سمعت رسول الله هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتله وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فالتمس انظر فأتى به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله الذي نعت إيه هو الرجل ده وإيه نعت النبي صلى الله عليه وسلم له قال آيات آياتهم رجل أسود إحدى عضليه مثل ثدي المرأة مثل ثدي المرأة أو مثل بضعة تدردر انظر بمعنى ان فيهم رجل واقف وعلامة الكوارث اللي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لما هيحضر الخلاف والاقتتال آياتهم رجل إحدى عرضيه أشبه بسد المرأة أشبه بسد مش مكتمل العضد في عضد وفي ساعد ساعد مش موجود عضده أشبه بالثدي كنت لحم هكذا إحدى عضليه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تتبيه على متفهم مع نحدث الاختلاف فبيقول أبو سعيد الخدري فكنت مع علي بن أبي طالب يوم قتاله فأتي به حتى نظرت إليه على نعت وجد الرجل مقتول فأتوا به فوجدوه على نفس الوصف نفس الهيئة اللي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد أيضا عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق الحديث رواه مسلم المخرج في الخوارج إذ هذا الخلاف خرجت الشيعة المقابل الشيعة تؤلي عليا والخوارج يكفرون عليا والخوارج يكفرون لم يقبل ما فعل هؤلاء ولا قول أولئك غلو الفوق إفراط وتفريط إسراف وتقصير والعدل أساس الملك وبه قامت السماوات والأرض والنبي صلى الله عليه وسلم أكبر إن هيقال لما تملك هذه المنارقة والأخبار فيها كثيرة والإمام أحمد يقول صحا حديث الخوارج من عشرة أوجه ما الذي قتلهم؟ قتلهم علي بن أبي طالب وانتصر عليهم يوم النهروان ولما قتلوا قال علي بؤسا لكم قد ضركم من ضركم قالوا ومن غرهم يا أمير المؤمنين قال الشيطان وأنفس أمارة بالسوء سولت لهم المعاصي وندفتهم أنهم ظالمون سئل سهل بن حنين هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر هؤلاء الخوارج فقال سمعته وأشار بيده نحو المشرق هؤلاء نحو العراق النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالخوارج في المدينة ومشرق المدينة العراق وما ولا العراق بتعبر المدينة وتعبر تكون العراق ناحية المشرق قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده جهة المشرق يخرج قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية محلقة رؤوسهم محلقة سمام التحليق سماهم التحليق شر الخلق والخليقة انظر كنحو الرأس ذو القيصرة سماهم ولذلك العلماء لما بيسألوا عن حلق الرأس بالكلية يقول لهم والله هو نسك في الحج والعمرة تمام الأمر هو يحلق رأسه يحلق رأسه خلال ذلك خلال ذلك حتى الحديث خذوه كله أو اتركوه كله يحمل على الأمر الأولى بينما ما تشيلش الشعر بالكلية النهارده بقت موضة أنا موضة القرع موضة القرع يا سيدي كله موضة كل لو كل الإنسان وقت مشكلة والله ده قلة التقوى مشكلة لو كل الناس قبل ذلك تعالوا حج وعمرة احلق راسك يقول لك ازاي الناس تقول عليا ايه ده انا هرجع مصر وعندي شغل وعندي عمل الناس تقول عليا ايه لا النهارده الناس مش هتقول عليه حاجة ليه لان بقت موضة لما تبقى موضة احلق سهلة قوي هو هيحلق قبلك ليه عشان بقت موضة انما لما يبقى شرع ودين تأتي للتراجع والتنمل والتكاسل بس الناس هتقول عليا فيه والناس تبص لي ازاي لما يبقى شرع ودين نفس القضية خدها بقى مع تقصير الثوب بنطلون وغير بنطلون ما تبقى موضة الكل هيجري كبير وصغير هيجري وينفذها لأنها موضة أما لا تبقى شرع بس الناس تقول عليه طب وشي تسمع عبارات غاية في الغرابة كلها تدل على قلة التقوى عقيدة تاخد من نفسك لنفسك درس اسمع المحاورات الصغيرة في داعي هكون صادقا والله حتى لو انحرفت تقول انحرفت تقول انحرفت تقع في إيمان أما محاورات صغيرة لا لا لا ده هجيب لك أنا من نفسك عشرات الدروس من نفسك أنت عشرات الدروس لما تبقى برموده ولا برموده اجري كل نفس أصل دي عرض الشرع افتكر هو الشرع لما بقت موضة وبرموده يا سيدي شفت ازاي انما قبل كده الناس بس تقول عليا ايه والناس لا يحط الشرع قدام عينيك الناس تقول وما تقول انت مش هترضي الناس بسخط الله لا انت هترضي الله حتى لو سخط عليك الناس شو ازاي مش ربنا تبارك وتعالى هو يراضي الناس عنك فاسأل الأخبار بقتال الخوارج منكرة ومنكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره بالهيئ وبالوصف الذي أخبر عنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقتل علي بن أبي طالب انظر الله فتنة وخبر المؤمن علي بن أبي طالب وابن عمه وزوجة السيدة فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم حيوم بقتله ورد عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي حين ولي غزوة العشيرة يا أبا تراب لما رأى علي تراب فرع النام فالتصق التراب به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا تراب ألا أحدثك بأشقى الناس رجلين قلت بلى يا رسول الله قال أحيمر ثمود الذي عقر الناق وهو أشقى قوم أشقى سوف يقول فعقروه فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها من أشقى القوم من أشقى القوم أشقى الناس رجلين أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه الذي يضربك على حتى يقول هذه حتى يقول هذه أي مخطب لحيتها بالدماء الضربة على الرأس من ضربة إيه غاية في الوصف ده وإيه غاية في الغرابة دي إن النبي سعد طب ما برضه علي بن أبي طالب والله ممكن كان تقول لي لا ده مات على سريره منحت في أنفه أبدا ليس أسلم بيحمل عن قتله ومش بس قتله ده بيحمل عن صفة القتل كده عن صفة القتل ولذلك حدثت قصة غريبة جدا واحد والله يتأملها تقول يعني يعني سبحان الله على الأمور لما ترتسم في المخيلة وتطلع النصوص وتنظر للواقع جاء رأس الخوارج إلى علي فقال له اتق الله فإنك ميت شو ازاي شو الحوار الطويل الطريق متأمل يقول لعلي بن أبي طالب اتق الله فإنك ميت فقال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ولكن مقتول تعليم بن أبي طالب يقول عن نفسه شو بالك الناس ماشية على وجه الأرض وعارف ان ده هيوصل عارف عن نفسه انه هيوصل فالرجل يقول له اتق الله فانك ميت وكانه هيعز ويذكر فهيذكر ما علي بن ابي طالب رضوان الله عليه واللي بيذكر ده الخوارج من الخوارج فيقول له اتق الله فانك ميت فيجيب علي بن ابي طالب رضوان الله عليه ويقول لا والذي فرق الحب وبرأ النسمة ولكن مقتول من ضرب على هذه تقدم هذه عهد معهود وقضاء مقضي وقد خاب من افترى انظر يقول والله سبحان الله همة مشكلة أي والله همة تنظر في كل مسألة في كل نص في كل حكم في كل في كل حديث مش مش يعني تقول ايه في المتانة دي والرسوح ما شاء الله لا قوة إلا بالله انظر هو البيهقي من إسناد صحيح آه عن علي في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقتله أو أخبار النبي بقتل عليه ضربه عبد الرحمن بن منجم الخارجي وهو خارج لصلاة الصبح وبقي علي يومين من طعنه رضوان الله عليه ومات على النحو الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور من جملة أيضا هذه الأخبار الإخبار بسيادة الحسن ابن علي النبي سيحكي أبو بكر ويقول قبض النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ومعه الحسن ابن علي فصعد به على المنبر صعد به على المنبر فقال إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين الحديث رواه البخاري شوف ازاي حسن صغير يومئذ وكان ربما يعني درس على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو سند على الارض الحسن والحسين كان كلاهما يلعب والنبي صلى الله عليه وسلم لربما اطال سجوده حتى تراه الناس انه قد مات بسبب ان الحسن على ظهر او الحسين على ظهر شريف صلوات الله وسلامه عليه لما يخبر عن الحسن ان ابني هذا سيد يتحقق الأمر كما قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه الحسن بن علي وقع في الخلاف وقع في الخلاف وصار الأمر إليه بعد علي بن أبي طالب بعد ما قتل علي بن أبي طالب انتقل الأمر إلى الحسن ابن علي وهو من هو أصبت النبي صلى الله عليه وسلم فركب في أم من؟ أم سيدة نساء العالمين سيدة فاطمة وأبوها من هو النبي صلى الله عليه وسلم فركب في جيوش أهل العراق وصار الأمر إليه بعد أبيه الحسن فركب في جيوش أهل العراق وصار إليه معاوية فتصافى بصفين على ما ذكره الحسن البصري صارت الصفوف هكذا متقابلة متقابلة فمال الحسن ابن علي إلى الصلح إلى الصلح وخطب الناس وخلع نفسه خدع نفسه من الأمر وسلمه إلى معاوية ابن أبي سفيان وكان ذلك سنة أربعين وبايع الأمراء من الجيشين معاوية ابن أبي سفيان واستقل هو بأعداء الأمة وسمي هذا العام عام الجماعة عام الجماعة الاجتماع الكلمة فيه على رجل واحتكام سنة أربعين يعني تقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الخبر أنا كده حتى على الأقل 40 سنة على الأقل بعد 40 سنة هتحقق الخبر إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين ما العام ده كان عام الجماعة عام الجماعة انظر فلما يتحقق كان ممكن برضه الحسن يموت قبل كده المانع يقتل قبل كده ولا صلح ولا غيره ولا تتحقق سيادة وسيادة هي سيادة الفضل سيادة الفضل انظر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في رواية عن معاوية أنه قال رضينا بها ملكا وقال معاوية والله ما حملني على الخلافة إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لي يا معاوية إن ملكت فأحسن إن ملكت فأحسن والله ما كان ممكن يعيش ويموت لا يملك ولا غير وحتى لو تمنيا بتمنى يا اخويا كان في المسير قول والله ده انا رئيس الجمهوريه قول اللي انت تقول وتمد الوقت رئيس ولا ما في عشت انت ايه المساله تمنى وقول اللي انت عايز تقوله كله وكل شيء انت بتقوله يتحقق ابدا ابدا كل امنيه وكل كذا وكل كذا انظر فمعاويه بن ابي سفيان يحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم قول يا معاوية إن ملكت